بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الفصل الرابع نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم آه، أول درس في الفصل الرابع الفصل الرابع اسمه خواص الموائع الساكنة هناخد النهاردة إن شاء الله نبدأ بالكثافة وبعدين هنتكلم على الضغط طبعا الكثافة بتختلف من مائع لآخر طيب يا ترى إيه هو قانون الكثافة قانون الكثافة رو بتساوي m على volume طب ايه الوحدة الدولية للكثافة؟ كيلوجرام لكل متر مكعب ولو جت بأي وحدة غير ديت هنبتدي نغير للوحدة دي مثال لو جت الكثافة بوحدة جرام لكل سنتيمتر مكعب ازاي احول لكيلوجرام على المتر المكعب من جرام لكيلوجرام بضرب في 10 أس سالب 3 من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب بضرب في 10 أس سالب 6 باختصار الاتنين مع بعض هيطلع الناتج 10 أس 3 إذا أنا لما أجي أحول كثافة وحدتها جرام على السنتيمتر مكعب لكيلو جرام على المتر مكعب أضرب في 1000 مثال كثافة الماء 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب دي تساوي كام بقى كيلو جرام لكل متر مكعب هضرب في 1000 فتطلع معايا 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب طيب في حاجة اسمها العوامل يا ترى الكثافة بتختلف من عنصر لآخر ليه؟ يعني كثافة الحديد غير كثافة النحاس غير كثافة الألمنيوم ليه؟ بسبب اختلاف المسافات البينية واختلاف قوى التماسك واختلاف الوزن الذري تاني تختلف الكثافة من عنصر لآخر بسبب اختلاف المسافات البينية واختلاف الوزن الذري طب هل نفس العنصر ممكن كثافته تختلف؟ آه ممكن العنصر كثافته تختلف حسب درجة الحرارة كل ما أزود درجة الحرارة آه، كثافة العنصر تقل لأن بتزود درجة الحرارة الحركة الاهتزازية للجزيئات أو حركة الجزيئات هتزداد والمسافات البينية هتقل الكثافة تقل طيب آه، ما عدا المية ليها تمدد شاذ عن درجة أربعة في بعض الأسئلة بتقول لك كثافة الماء تكون أكبر ما يمكن عند درجة كام؟ 4 درجة سيليزية. يبقى دي معلومة برضو أن كثافة الماء تكون أكبر ما يمكن عند درجة 4 درجة سيليزية. يبقى أكمل تتغير الكثافة من عنصر لآخر بسبب اختلاف المسافات البينية واختلاف الوزن الذري بينما تختلف كثافة نفس العنصر بسبب اختلاف درجة الحرارة. طيب أما الكثافة النسبية دلوقتي انا عشان اقرب مفهوم الكثافه للناس ببتدي انسب كثافه ال- ال- اي جسم قدامي او اي عنصر قدامي الى كثافه شيء معروف بالنسبه له اللي هو الميه يعني انا لما اقول لحد كثافه الزئبق كبيره جدا والحد ده ملوش قوي يعني في ال- في الكثافه يعني شخص مش علمي كثافه الزئبق كبيره جدا مش هيفهمني انما لو قلت له كثافه الزئبق قد كثافه الميه 13 مره و6 من عشرة يبقى المفهوم بالنسبه له هيقترب يبقى الكثافة النسبية الغرض منها تقريب المفهوم طيب الكثافة النسبية دي عبارة عن ايه الكثافة النسبية هي النسبة بين كثافة المادة إلى كثافة الماء في نفس درجة الحرارة الكثافة النسبية مرة تانية هي النسبة بين كثافة المادة إلى كثافة الماء في نفس درجة الحرارة وطبعا اشترط ثبات درجة الحرارة عشان تبقى المقارنة مظبوطة طيب آه ايه وحدة قياس الكثافة النسبية الكثافة النسبية ملهاش وحدة قياس ايه الاسم الثاني طبعا هي ملهاش وحده قياس لانها نسبه بين كميتين فيزيائيتين متماثلتين ايه الاسم الثاني للكثافه النسبيه اسمها الوزن النوعي الوزن النوعي طيب مثال ما معنى ان الوزن النوعي للالومنيوم 2.7 من عشرة ده سؤال امتحان مصر يعني ايه الوزن النوعي للالومنيوم 2.7 من عشرة الإجابة المش- المباشرة أي أن النسبة بين كثافة الألومنيوم إلى كثافة الماء في نفس درجة الحرارة تساوي 2.7 من عشرة إجابة أخرى أو أن كثافة الألومنيوم طب هو حد حافظ كثافة المية كام؟ كثافة المية 1000 احنا لسه قايلينها اهو طب لما يكون الالومنيوم قد الميه 2.7 من 10 فهتطلع كده كثافه ال- الالومنيوم كام 2700 ونطلع هنا بنتيجه ان رو لاي ماده بتساوي كثافتها النسبيه مضروبه في 1000 طيب اهم حاجه في ال- انا طبعا قلت الكلام ده بسرعه لانه كلام بسيط والناس كلها عارفاه نتكلم على المسائل مسائل الخلط في مسائل الخلط في قواعد القاعده الاولى في مسائل الخلط ان m خليط بتساوي m 1 زائد m 2 ما هي دي ما فيهاش حاجه لو انا خلطت كيلو من ماده مع 2 كيلو من ماده تانية هيطلع الخليط 3 كيلو جرام طيب وممكن اطلع منها بنتيجه ال m مفكوكها rho في في volume يعني rho volume للخليط بيساوي rho 1 volume 1 زائد rho 2 volume 2 يبقى دي القاعده رقم واحد للخلط دي خلط سوائل او خلط معادن خلط سوائل خلط غازات لا يبقى ده خلط سوائل وخلط معادن طيب يا ترى ينفع اقول volume خليط بيساوي volume 1 زائد volume 2 غالبا يعني ايه غالبا يعني دي كده هنكتب عليها غالبا مش دائما لانه احيانا لما نخلط مادتين فيبقى حجم الخليط اقل من مجموع الحجمين ده لما الجزيئات بتاعت كل ماده بتدخل في المسافات البينيه للماده الاخرى زي الماء والكحول ودي هناخد عليها مسائل اسمها مسائل الانكماش طب volume خليط m على rho للخليط بيساوي m 1 على rho 1 زائد m 2 على rho 2 طيب يبقى مسائل الخلط القاعدة الأولى القاعدة الثانية أما القاعدة الثالثة اوعى تقول اوعى إن rho خليط بتساوي rho 1 زائد rho 2 اوعى rho خليط لما بخلط مادتين لازم تكون أقل من rho الكبيرة وأكبر من rho الصغيرة يعني لو مادة ثقيلة خلطت مع مادة خفيفة بيبقى الخليط كثافته وسطية ما بين ده وما بين ده يبقى أنا عندي كام قاعدة لمسائل الخلط يا جماعة عندي ثلاث قواعد لمسائل خلط السوائل أو خلط الجوامد طب المسائل بتيجي إزاي صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم بفضل لما تيجي مسألة خلط أعمل جدول اعمل جدول صغير كده واحط فيه المادة واحد المادة اتنين الخليط واسأل نفسي عن ام وفوليوم ورو واحاول املأ الجدول ده هتتحل معاه المسألة مباشرة مثال إناء سعته واحد لتر نخلي الجدول معانا في ال- في الكادر يا أستاذ معتز إناء سعته واحد لتر ملئ تماما بسائلين A و B كثافتيهما rho A ب 800 و rho B ب 1800 طبعا كيلوجرام على المتر المكعب فكانت كثافة الخليط 1400 احسب حجم كل منهما في الخليط أنا لو بصيت على المسألة وحاولت أملى الجدول منها إناء سعته واحد لتر ملئ تماما بسائلين الله يبقى حجم الخليط هيكون كام يا جماعة حجم الخليط هيبقى واحد لتر يبقى أجي في الفوليوم عند الخليط وأقول واحد لتر يعني واحد في عشرة أس سالب ثلاثة طيب ده معرفش وده معرفش هسمي ده volume A طب والتاني هيبقى قد ايه بقى هيبقى volume B يعني هسمي ده المره دي A وده B ده هيبقى volume B وعشان ما يبقاش عندي مجهولين هسمي volume B دوت واحد في 10 اس ناقص 3 ناقص volume A تمام لان هما الاثنين مجموعهم واحد في 10 اس سالب 3 طيب اداني الكثافات كمان قال لي ان rho خليط ب 1400 و rho A ب 800 طيب rho B ب 1800 ايه المطلوب الحجوم الحجوم طيب اول حاجه لو سالت نفسي على الكتله ده هيبقى كتلته 800 volume A طب وده لما هضرب هنا لما هضرب هنا هتبقى واحد وتمانية من عشرة آه ناقص ألف وتمنمية volume A بيساوي لما هضرب هنا rho خليط في volume خليط هتطلع بتساوي 14 طيب هعمل ايه بقى المعادلة الأخرانية ديت فيها مجهول واحد اللي هو ايه انا عندي M للخليط هتساوي M A زائد M B M خليط بتساوي M A زائد M B طب M خليط انا مجهزها تطلع ب 14 طب M A 800 volume A طب M B اللي هي هيبقى 1.8 من 10 ناقص 1800 volume A هلاقي عندي معادلة فيها مجهول واحد فقط اللي هو volume A أقدر أجيبه من المعادلة وبعد كده هعوض أجيب volume B طيب في مسائل تانية في مسائل الخلط اسمها مسائل الانكماش مسائل الانكماش إيه قصة مسائل الانكماش؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لو فرض ان احنا خلطنا مثلا واحد لتر من مادة مع اتنين لتر من مادة بي خلي دي من مادة ايه فكان حجم الخليط 2.9 من 10 لتر طيب هو ممكن يطلب حاجتين طبعا المسألة ما بتجيش بالشكل ده بس أنا هقول لك على القوانين اللي نتعامل معاها بيها في كل مسائل الانكماش مقدار الانكماش طبعا انت قلت على طول واحد من عشرة طب ما هي الواحد من عشرة دي عبارة عن ايه تلاتة ناقص اتنين وتسعة من عشرة طب دي اجيبها ازاي الثلاثه اللي هم ده وده يبقى مقدار الانكماش عباره عن volume 1 او volume A زائد volume B ناقص volume خليط ده مقدار الانكماش طيب نسبة الانكماش اجيبها ازاي نسبة الانكماش انت نقصت واحد من عشرة من اصل ثلاثة نسبة الانكماش النسبة المئوية واحد من عشرة على التلاتة وبعدين تضربها في المية طب الواحد من عشرة هي مين هي اللي قدامك دي آه يعني نسبة الانكماش هتبقى عبارة عن volume A زائد volume B ناقص volume خليط مقسومة على التلاتة بقى اللي هم مين ومين volume A زائد volume B وممكن كمان طب هنطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله السلام عليكم
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
سوريا بين الماضي والمستقبل بين الماضي والمستقبل والمستقبل الإعلام والثورة السورية الجامعة العربية والملف السوري هل ما يجري في سوريا حرب طائفية نفتح الملفات السورية مع كل من الإعلامي السوري الأستاذ ثائر الناشف والإعلامي السوري الأستاذ حازم العرعوف والناشط السياسي السوري أحمد رياض غنام في ضيافة عمر الحنبلي اليوم في الساعة السادسة والنصف مساء انتظرون بفضل الله
السلام عليكم نكمل كلامنا آه نسبة الانكماش احنا وصلنا للقانون دوت قلنا volume A زائد volume B ناقص volume خليط على volume A زائد volume B فممكن القانون يقول إلى نسبة الانكماش ده على المقام يساوي واحد ناقص volume خليط على volume A زائد volume B إذا جت مسائل على آه، نسبة الانكماش هيبقى ده القانون يا جماعة المطلوب آه، استخدامه في نسبة الانكماش آه، ننقل على طول طبعا هو كان في تطبيقات على الكثافة تطبيقات الكثافة مهمة جدا وممكن تيجي في الامتحان تطبيقات الكثافة تطبيقات زي آه، استخدام كثافة الدم والبول آه، ان كثافة الدم والبول اذا زادت اكتر او قلت عن المعتاد ده بيؤشر الى وجود بعض الامراض والتطبيق الأهم اللي هو الاستدلال على مدى شحن البطاريات من خلال قياس كثافة ماء البطارية البطارية المشحونة بيبقى حمض الكبريتيك اللي فيها غني بالكبريتات يبقى المحلول الإلكتروليتي غني بالكبريتات لما البطارية بتشتغل أيونات الكبريتات بتتراكم على الألواح بتاعة البطارية وبيقل تركيزها في المحلول فبتقل كثافة المحلول لما بنعيد شحن البطارية أيونات الكبريتات بتسيب الألواح مرة تانية وبتنزل في المحلول يبقى لما يقول لي قارن بين البطارية والمشح... المشحونة والبطارية غير المشحونة هقول له إن البطارية المشحونة تركيز الكبريتات أو تركيز أيونات الكبريتات في المحلول كبير البطارية غير المشحونة تركيز أيونات الكبريتات في المحلول هيكون آه، أقل طيب الضغط عند نقطة تاني الدروس اللي عندنا الضغط عند نقطة عندي آه، أول حاجة الضغط عند نقطة رمزه P وال P بيساوي أهم حاجة القانون يا جماعة نبقى عارفينه كويس الضغط ما بحبش اكتب F على A لا ده انا هكتب ايه المركبة العمودية للقوة مقسوم على الايه المركبة ايه العمودية للقوة مقسومة على الايه عشان افهم لو تخيلنا ان انا عندي آه، مساحة معينة المساحة دي مكتب ترابيزة اي حاجة وقلت لحد اضغط بكل قوتك هيقوم مقصر كده عمودي على المكتب او عمودي على السطح اللي عندي اللي هو مساحته ايه يبقى هنا كل القوة المستخدمة عمودية يبقى قيمة الضغط بتاع الشخص دوت هتقسم الاف كلها على ايه ولكن لو كانت المساحة اهي والشخص اللي انا قلت له اضغط اما اثر بقوة بس القوة كانت مائلة القوة دي لو ركزت النظر فيها مش محتاج بقى تقول لي علم رياضة او علم علوم القوة المائلة دي تعمل في اتجاهين جزء منها يدفع للأمام ويكون موازي للمساحة وجزء منها يضغط أنا بستخدم وبحسب قانون مين؟ الضغط يبقى أنا اللي يخصني في الضغط هو المركبة دي اسمها المركبة العمودية العمودية على المساحة يعني انا احسب دي كام واعوض بيها طب هي دي كام والله حسب موقع الزاوية لو كان مسمي دي سيتا هيبقى ده F cosine theta اللي هي المركبة العمودية والبعيد ده F sine theta يبقى ساعتها بقى هقول له ال P بتساوي ال F كلها لا ده انا هاخد المركبة العمودية بس اللي هي مين بقى F cosine theta على ال A طيب فرضا ان هو كان المساحة اهيت والقوة اهيت فانا برضه هاخد الجزء العمودي بس الجزء ده مش هاخده هو بقى كان المرة دي مسمي دي هي اللي سيتا اقول له بسيطة انا برضو هاخد المركبة العمودية اللي هي بقى مين بقى F sine theta اللي هي دي يبقى هنا ال P بتساوي F sine theta على A يبقى يا جماعة الموضوع مش محتاج حفظ ولا حاجة أنا دايما باخد مين بقى ال P بتساوي المركبة العمودية للقوة مقسوم على المساحة ده القانون طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المركبة العمودية للقوة أيا كان شكلها بشتغل عليها بي بتساوي المركبة العمودية للقوة على المساحة أما تعريف الضغط عند نقطة هو القوة المتوسطة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة مش هضيع في وقت أما الوحدات فطبعا قوة على مساحة يبقى نيوتن على المتر المربع ممكن النيوتن ده لو ضرب في متر والمتر تربيع في متر يعني يبقى نيوتن متر على متر تربيع في متر هيساوي جول على المتر المكعب وممكن برضو النيوتن لو فكيته إلى كيلوجرام متر ثانية أس سالب 2 وقسمنا على المتر تربيع وشطبنا المتر مع التربيع هيفضل كيلوجرام متر أس سالب 1 ثانية أس سالب 2 يبقى وحدات قياس الضغط ادي واحدة وادي الثانية وادي الثالثة والرابعة ان الوحدة دي على بعضها اسمها باسكال يبقى دي اسمها وحدات قياس الضغط اما العوامل المؤثرة في الضغط من القانون الضغط عند نقطة يتناسب طرديا مع القوة المؤثرة وعكسيا مع المساحة لذلك يزداد الضغط بزيادة القوة أو بنقصان المساحة المساحة المؤثرة وطبعا ما عندناش أكتر من الأمثلة بتاعت إن العلاقة ما بين الضغط والمساحة علاقة عكسية اللي هو مثلا لما أقول ليه بنعمل إطار السيارة النقل عريض إطار السيارة الجيب عريض ليه بنعمل للأعمدة قواعد أسمنتية عريضة كل ده عشان نقلل الضغط الواقع على الأرض مش عشان حاجة مش عشان خايفين على الأرض لا بنقلل الضغط الواقع على الأرض لأن عشان مش عايزين العربية النقل تغرز في الأرض ولا عايزين العمود اللي احنا بنحط عليه العمارة يغرز في الأرض برضه يبقى احنا بنقلل الضغط حتى لا يغوص الجسم دوت اللي هو بيضغط على الأرض داخل الأرض طبعا والأسئلة العكسية ليه إبرة الخياطة ذات طرف مدبب بس في حاجة وفي ملحوظة عشان أقول إيه كلما قلت المساحة زاد الضغط أقول عند ثبات القوة عند ثبات القوة وكتير من الطلبة بيغلطوا الغلطة دي لما تقول كلما زاد كذا قل كذا يبقى لازم تقول لي ان بقية العناصر اللي في القانون ثابتة لانه ممكن المساحة تزيد والقوة تزيد فيفضل الضغط ثابت يبقى لو سمحت لما تيجي تتكلم على قانون ده زاد وده قل لازم تقول لي ان التالت ثابت يبقى ده بيزيد وده يقل لما يكون ايه التالت ثابت طيب آه متوازي المستطيلات له ثلاثة أوجه مختلفة المساحة يعني لو عندي متوازي مستطيلات شبه علبة الكبريت كده متوازي المستطيلات ده مصنوع من النحاس أو من الألومنيوم لما يوضع على الأرض له كم وضعية محتملة ثلاث أوضاع ممكن يوضع على أعرض مساحة أو على أكبر مساحة عندها هيحدث على الأرض إيه؟ أقل ضغط ممكن يوضع على المساحة الوسطية فهيدي ضغط وسطي ممكن يتحط على أقل مساحة فهيدي ضغط كبير جدا يبقى يا جماعة متوازي المستطيلات يمكنه عندما يوضع على سطح أن يحدث ثلاث ضغوط مختلفة طب المكعب بما أن أوجهه متساوية في المساحة إذا ملوش غير وضعية واحدة في أي وضع هيحدث على الأرض ضغط واحد طيب أما عن الرسم البياني اللي يخص الضغط هما رسمتين في منتهى السهولة علاقة ما بين البي والاف هتبقى علاقة طردية والميل هيبقى مقلوب ال A delta P على delta F مقلوب ال A وعلاقة ما بين ال P وال A هتطلع علاقة عكسية لانه ال P بيساوي F على A فالعلاقة بين ال P وال A علاقة عكسية وممكن نعمل علاقة برضو ما بين ال P وما بين مقلوب ال A فتبقى علاقة طردية والميل هنا هيكون اف طيب المسائل اللي احنا قلنا فكرتها ده كان الضغط عند نقطة طيب عايزين بقى نخش بالتطبيقات داخل المائع الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن متجانس وانا عمال اجري في الجزء اللي فات نظرا لبساطته فهنحاول بقى من هنا نهدي السرعة شوية لان دي اهم الاجزاء ودي بداية الفهم الصحيح للفصل الرابع على فكرة يا جماعة الفصل الرابع من اقوى الفصول اللي عندنا لو فهمته كويس هينتظم معايا كل الجزء اللي قبل الكهربية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن متجانس ده العنوان بتاعي عايز أعرف التعريف والإثبات والقانون والعوامل المؤثرة في هذا الضغط وأهم الملاحظات وعندي أفكار المسائل والأجهزة التي بني عملها على هذا الفكر الضغط عند نقطة في باطن سائل أما عن التعريف تعالوا نفترض أن أنا عندي إناء وفي سائل ساكن وفي نقطة هنا اهي سألناها طبعا في الفيزياء ما ينفعش أتعامل مع نقطة أنا بفرض أن في حواليها مساحة قدرها وحدة المساحات مين اللي بيضغط عليكي فقالت هذا العمود من السائل طبعا مضافا إليه عمود الهواء من هنا لحد نهاية الغلاف الجوي بس أنا عايز أتكلم دلوقتي على ضغط السائل فقط يبقى ضغط السائل عند النقطة دي هو وزن عمود السائل ده اللي قاعدته وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة وارتفاعه من عند هذه النقطة إلى نهاية سطح السائل طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أعرف مين ضغط السائل عند نقطة يقدر بمين يا جماعة بوزن عمود السائل المقام على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة وممتد من عند هذه النقطة إلى نهاية سطح اللي ما بيحبش يحفظ يسأل نفسه كده هو ال P هنا مش بتساوي ال F على ال A طب مين ال F هي وزن ذلك العمود يبقى F g عمود تاني مش ال P F على A طيب ال F هنا عبارة عن وزن العمود دوت مقسومان على المساحة يبقى ال P هي ال F لما تكون دي بكام بواحد يبقى صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ضغط السائل عند نقطة يقدر بوزن عمود السائل المقام على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة والممتد من عند تلك النقطة إلى فين يا اخوانا بقى إلى نهاية سطح السائل طيب ده كان التعريف أما عن الإثبات لو سألت نفسك عدة أسئلة منطقية هو أنا دلوقتي كل ما أغوص داخل السائل إلى عمق أكبر الضغط هيحصل له إيه؟ هأزداد طب كل ما كانت السائل كثافته أكبر وأنا عند نفس العمق برضه الضغط هيزداد يبقى مبدئيا الضغط عند نقطة في باطن سائل يتوقف على حاجتين بالفطرة كده على العمق وعلى كثافة السائل اللي أنا جواه طيب تعالوا نشوف الاستنتاج برضه مبني على الفهم من القانون هي مش الضغط عند النقطة دي عبارة عن وزن عمود السائل مقسوم على المساحة اه طب ممكن تفك لي وزن هذا العمود وزن العمود ده عبارة عن m g على A طبعا ال m هنا هي كتلة العمود ده والجي عجلة الجاذبية يبقى ال P بتساوي ادي ال A وادي ال g طب ال m عبارة عن ايه الكتلة عبارة عن الكثافة في الحجم يعني rho volume سيب دي في حالها ودي في حالها ودي في حالها وهنلعب مع ال volume حجم هذا العمود عبارة عن الاتش مضروبة في الاي يبقى ال P هتساوي rho A h g على A وبشطب ال A مع ال A يبقى ال P بتساوي rho h g ال P بتساوي ايه يا جماعه rho h g يبقى ضغط السائل عند نقطه بيساوي رو اتش جي ده كان الاستنتاج والقانون اما عن العوامل المؤثره صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لي ما هي العوامل المؤثرة على الضغط عند نقطة في باطن سائل أنا ما بجاوبش من دماغي إيه العوامل بروح حاطط القانون قدامي أهو P بتساوي rho g h ها أول عامل كثافة المائع أو كثافة السائل لأن إحنا عندنا شغال سوائل كثافة السائل طبعا ال P طرد مع rho يعني كل ما الكثافة هتزيد كل ما الضغط هيزداد طيب اتنين عجلة الجاذبية واحد يقول لك لا ما عجلة الجاذبية ثابتة لا ومين قال لك طب ما انا ممكن اقول لك ان انا معايا اناء اخدته وطلعت سطح القمر اناء اخدته وطلعت سطح القمر الضغط عند نقطة في باطن السائل اللي في الاناء دوت هيحصل له ايه ال rho هي هي والعمق هو هو انما اللي اختلف هنا اختلف الجي يبقى يؤثر على الضغط ولا لا طيب اثنين او رقم ثلاثة يبقى العامل المؤثر الثالث هو العمق طبعا هنا P طرد مع ال g وهنا برضو ال P طرد مع ال h يبقى العوامل المؤثرة على الضغط عند نقطة في باطن سائل هو رو وجي واتش في حاجة تانية بقى مهمة جدا اسمها عوامل غير مؤثرة عوامل ايه يا جماعه غير مؤثره في الضغط عوامل غير مؤثره اللي هي الحاجات اللي مش موجوده في القانون واحد الحاجات المشهوره مساحه مقطع الاناء زي ايه يعني لو اناء كده واناء كده يا ترى الضغط على القاع والضغط على القاع زي بعض نفس السائل ونفس العمق ونفس الجي ومين ما أثرش مساحة مقطع الإناء اتنين شكل الإناء شكل الإناء لا يؤثر يعني إيه لا يؤثر يعني لو إناء بالشكل ده مثلا وإناء بالشكل ده شكل الإناء لا يؤثر على الضغط عند نقطة العوامل المؤثرة هي رو وجي واتش واهمهم هو الاتش وهنشوف ازاي هو ممكن يجيب عليه اسئله مهمه جدا في اهم الملاحظات محتاجين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أهم الملاحظات الاتش هي البعد الرأسي بين سطح السائل والنقطة دي أهم ملحوظة الاتش هي مين؟ البعد الرأسي بين سطح السائل والنقطة زي ايه يعني يعني لو عمل لك اناء كده وادي النقطه الاتش اهي طب ما احنا عارفين طب لو الاناء عامل كده وادي النقطه تمد ده وتبقى دي الاتش طب لو الاناء عامل كده ودي النقطة العمق اهو اخدت بالك الاتش هي البعد الرأسي بين سطح السائل والنقطة المختارة طب استنى ساعات يقول لي عايز الضغط على جانب لحساب الضغط على جانب على جانب يعني مش عند نقطة طب على جانب ازاي يعني يعني مثلا يقول لي انا عندي سائل اهو وفي جسم جوه انا عايز الضغط على الجانب ده الجانب ده اهو طب احسب العمق من اول السطح لحد نقطة في منتصف الجانب يبقى لحساب الضغط على جانب نحسب العمق اتش من سطح السائل إلى منتصف الجانب ندي مثال بس بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لو عندي إناء مكعب الشكل إناء مكعب الشكل إيه المطلوب؟ عايز القوة التي يؤثر بها السائل على الجانب الرأسي الجانب الرأسي مثلا وليكن الجانب ده الإناء ده يا جماعة مليان سائل شايفين الجانب ده طيب المكعب ده طول ضلعه اسمه ال هو عايز القوة المؤثرة على الجانب أنا عارف إن القوة عبارة عن ضغط السائل مضروب في المساحة طب الضغط عبارة عن إيه؟ رو جي اما الاتش لو افترضنا ان ده سطح السائل لحد بقى ايه منتصف الجانب يعني احسب النقطة لحد منتصف الجانب يعني يبقى عمقها اسمه نص L في المساحة بتاعت الجانب اللي هي L تربيع طب لو كان عايز القوة المؤثرة على النصف العلوي من الجانب اف المؤثرة على مين؟ النصف العلوي من الجانب اه النصف العلوي ده هحسبه ازاي؟ هاجي عند الجانب كده واقسمه نصين وانا هشتغل عند النص ده يا اخوان طيب ايه المطلوب؟ القوة المؤثرة على هذا النصف القوة عبارة عن P في A؟ طب ال P عبارة عن rho g طب العمق بقى هنختار برضو من السطح لحد منتصف الجانب يبقى العمق الله ينور عليكم ربع L مظبوط لأن نصف النصف العلوي هيبقى ربع L في مساحة النصف العلوي من الجانب هيبقى نص ال تربيع طب لو كنت عايز القوة المؤثرة على النصف السفلي عبارة عن بي في ايه طب البي بتاعت النصف السفلي احنا هنحاول نكبر الكادر شوية يا معتز عشان ناخد معانا الرسمة النصف السفلي اهو العمق بتاعه هيبقى من السطح الله ينور مظبوط كده من السطح لحد منتصف الجانب اه هيبقى ادي نص L وادي كمان ربع يبقى ثلاث ارباع L يبقى rho g rho g تلات ارباع L مضروبة في نص L تربيع يبقى ده اف المؤثر على النصف السفلي والعمق حسب هنا على مين يا اخوانا على تلات ارباع ال طيب آه بعد كده انا ما زلت عند نفس الفكرة اللي هي العمق لما اجي اتعامل مع العمق مسألة مشهورة عندي مبنى من خمس أدوار مثلا أو من ست أدوار المبنى دوت فوقيه خزان في ميه نازل منه ماسوره الماسوره ديت هتغذي الادوار كلها كل دور بحنفية على ارتفاع متر واحد من الأرض وكل دور ارتفاعه 3 متر طيب أول سؤال عايز أسأله لو فتحنا كل الصنابير في وقت واحد أقوى اندفاع للماء هيكون من عند انهي صنبور من عند الدور ده الدور الاولاني ليه لان هنا صاحب اكبر عمق العمق يحسب من سطح يبقى دي اتش 1 تمام طب لو عايز H2 H2 يبقى برضه من سطح المية لحد دي H2 طيب ايه المطلوب المطلوب انا عاوز طول دي اجيبها ازاي بسيطة هو اداني معلومة قال لي انه B2 اتنين في عشرة أس خمسة نيوتن لكل متر مربع فأنا هقول لنفسي مباشرة هو مش ال P 2 rho g h 2 يعني اتنين في عشرة أس خمسة بيساوي ألف وعجلة الجاذبية مشيها عشرة في اتش 2 دول يبقوا 10 أس 4 طيب فاضل ايه كده يبقى الاتش 2 هنختصر هنا مع 10 أس 4 يفيض 10 واحدة بس يبقى اتش 2 ب 20 متر 20 متر قيمة الاتش 2 20 متر طب لما تطلع الاتش 2 ب 20 متر طيب انا عندي منهم كام باين قدامي عندي منهم ادي 3 6 تسعة اتناشر واتنين اربعتاشر يبقى الحتة دي هتبقى كام يا جماعة ستة متر تاني تاني ال H2 انا طلعتها من المثال بعشرين متر طب انا عندي هو عايز الحتة دي كام فانا احسب دي دي بمنتهى البساطة ادي اتنين وتلاتة خمسة وتلاتة تمانية وتلاتة حداشر و3 14 يبقى انا معايا 6 متر هذا الارتفاع طب في نفس المثال لو طلب مني P 3 مثلا او P 4 لو طلب مني P 4 تبقى rho g h 4 يعني 1000 في 9.8 من عشرة في اتش 4 منين لفين اتش 4 دي بقى اتش 4 من سطح الميه من هنا اهو حتى الصنبور بتاع الدور الرابع يعني من هنا لهنا يعني اخدت الستة متر دول وبعدين التلاتة والتلاتة ادي كده 12 واتنين كمان يبقى 14 يبقى عندي 14 يبقى 1000 في 9 و8 او احنا كنا شغالين فيها ب 10 في 14 يبقى يا جماعة انا كل ده كنت مركز على فكرة واحدة اللي هي حساب ايه حساب الاتش من السطح لحد النقطة اللي أنا شغال عليها طبعا الأفكار في الحتة دي مهمة جدا وكتيرة جدا في مسألة تانية بس مش عارف هنلحق نكتبها حسب الوقت انتهى الوقت هنكتب المسألة حتى مش لازم نحلها حتى يعني نبدأ فيها بس أنا عندي خزان طول ضلعه 2 متر وفي ماسوره طولها 2.5 متر الماء واصل إلى منتهى أو نهاية الماسوره طيب إيه المطلوب؟ أنا هقول لك على الجزء المهم لو طلبت العمق هنا على اللي هو قاعدة الخزان عمق المية هحسب الاثنين والاثنين ونص كلهم يبقى العمق هنا أربعة ونص طيب لو طلبت العمق على الجانب هختار نقطة في منتصف الجانب يعني يبقى ادي متر وادي اتنين ونص يبقى تلاتة ونص طب لو اخترت العمق عند السطح هيبقى الاتنين ونص بس ودي اهم حاجة كانت فكرة المسألة آه للأسف انتهى وقتنا إن شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله هنكمل وهتبقى حصة مهمة جدا بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته